السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويجعل هذا المجلس ذخرا لنا يوم القيامة ويكون لنا لا علينا ما زال حديثنا حول المعراج العلوي الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا في رحلة نتمنى أن نصل إلى ما وصل إليه رسول الله لما كان يقول أرحنا بها يا بلال فكأن النبي يعاني مشقة يعاني جهدا يعاني ما يعاني من هموم الحياة فلا يجد شيئا تبتلع ويبتلع هذه الهموم مثل الصلاة تبتلع كل هذه الهموم تبتلع كل الأحزان كل ما يشغل أهل الصلاح في هذه الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين أي آخى النبي بين اثنين وأنتم تعلمون أن ركائز دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعدما بنى المسجد وكان يؤاخي بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار المهم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ثم مات الآخر بعده بجمعة إذا بينهم أسبوع تقريبا أليس كذلك يقول فقتل أحدهما ومات الآخر بجمعة أو نحوها يعني تقريبا قريبة من هذا الأمر قال فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم فقلنا دعونا له يعني هو يقول فصلينا عليه الجنازة فالنبي بيسألنا وده من باب التفقد شوف سبحان الله حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ورأفته يسأل أصحابه بماذا دعوا لأخيهم يا سلام يا سلام عما المربي يكون بيتابع لهذه الدرجة يقول لهم طب دعوتوا عملتوا ايه لما صليتوا طب قلتوا ايه في الدعاء فيقول ما قلتم قال فقلنا دعونا له قلنا اللهم اغفر له وألحقه وألحقه بصاحبه صاحبه ده مات يعتبر شهيد لأنه قتل فقال فاحنا لما جينا ندعي ليه قلنا وألحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله إن بينهما كما بين السماء والأرض الله الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إذا كانت صلاة أسبوع واحد ممكن تعمل كل هذا الأمر صلاة أسبوع واحد ترفع المصلي العامل لأنه هو النبي ربط بين الصلاة والعمل مسافة ما بين السماء والأرض الله أكبر فالواحد بقى محتاج إن يدقق تاني في حياته أخبار الصلاة إيه عندي أنا بعظم فعلا الصلاة ولا ما بعظمهاش الصلاة أخبارها إيه في حياتي اسأل نفسك واسألي نفسك بعد كل صلاة اسأل السؤال دوت إلى أي مسافة رفعتني صلاتي هل إلى ما فوق السماوات هل فوق القمر هل فوق الغيوم هل فوق سقف بيتي أو هل, هل فوق رأسي بشبر بأصبعين بأصبع واحد لا شيء خطر عشان كده لا تخرج من كل صلاة إلا وأنت موقن بأنك غير الشخص الذي دخل إليها قبل دقائق أديكوا شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الراجل ده لا أنت بتقول ألحقه بصاحبه صاحبه إيه ده ده عدى قوي فين الصلاة وفين كذا وفين كذا هذا الحديث لا يقول إن كل من بقي وطال عمره سبق من قبله لا ولكن فيها فيه إشارة أن المصلي العامل يسبق الشهيد ولو عاش بعده في الطاعة أسبوع أسبوع واحد بس عشان تعرفوا قدر الصلاة إيه يعني كأن النبي بيقول لا لا ده ده عالي قوي يا جماعة فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله إن بينهما كما بين السماء والأرض صلاة العشاء حاسس إن هي رفعتك؟ صلاة آخر صلاة صليتها أنت حاسس كده إنك اترفعت؟ حاسس إنك بعد الصلاة آخر صلاة صليتيها إن في حصل ارتفاع في الروح، ارتفاع في الاهتمامات، ارتفاع في رؤية الأزمات التي تحيط بكم، ارتفاع في رؤية المشاكل التي تحيط بكم، ارتفاع في تقييمك للأمور ارتفاع في نظرتك للمال ونظرتك للحضارة ونظرتك للدنيا ولا مش فيه مفيش فرق دلونا يقول الألباب هل في فرق ولا مفيش فرق حاسين ان كل كل حاجة زي دي زي دي مستحيل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا عاوز حاجة خفيفة كده تساعدني فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع فصل صلاة مودع ولا تتكلم بكلام تعتذر منه إن هو يمكن أن تؤاخذ عليه يعني وأجمع اليأس مما في أيدي الناس هذا الحديث بوابة الانطلاق في الصلاة لو عاوز فعلا بوابة الخشوع وعاوز تدخل قصر الصلاة لأن الصلاة دي الصلاة دي زي القصر تدخل وانت داخل القصر غير ما انت تخرج من القصر خارج معاك كنوز معاك يعني تذوقت أطايب الطعام جلست في أفضل الأماكن لا لازم وضعك يكون متغير تماما طيب يا جماعة الخير اللي بيصلي صلاة مودع تعالوا كده نتخيل في واحد بيودع الدنيا هيكون فكره ايه وهو بيودع دخلت على واحد وهو في الغرغرة في آخر حياته تتخيل ايه اللي بيكون شغله يعني في واحد قدامك بيحتضر يغلب على ظنك ايه اللي كان شغله ايه اللي شغله في الوقت ده ها ايه رأيكم ايه اللي ممكن يكون شغله ما قدم جميل التوحيد ماشي ايه يكون شغله تاني الصلاة العمل ماذا س... كيف سيقابل الله الصلاة جميل ما هو مقبل عليه هل ممكن إنسان في الوقت ده يكون في واحد تتخيل كده إن في ميت في واحد بيموت بجوار أهله في غرغرة ممكن يجمعهم ويسألهم عن أمر دنيوي تافه ممكن يخطر في باله في اللحظات الخطيرة دي يقول لهم مين اللي هيكسب في الماتش اللي جاي يا ترى أسعار السكر لسه عالية ولا لأ أسعار البيوت إيه أخبارها اليومين دول هل ممكن يسأل الأسئلة دي لا لن يسأل هذه الأسئلة اذكر الموت في صلاتك يقول النبي ذلك اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته وصلى صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها سبحان الله حسنه الألباني في صحيح الجامع فالصلاة يا جماعة هي نوع من نوع الموت الإرادي إذا صح التعبير إنك بتدرب نفسك يقول النبي صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك سبحان الله فالإنسان عما يدرك هذا الأمر ففعلا بيقبل طيب هل في واحد بيكون ميت بيكون مشغول بالحاجات دي قلنا لا كذلك كأن النبي يريد منك إذا أقبلت على صلاتك فأنت في مرحلة الإيه كأنك مودع فلا تنشغل بأي شيء يشتت هذا الوداع عشان كده تلاقي المصلي شبه الميت يسمع ولكن لا يتكلم ولا يرد على من يكلمه لا يتكلم مع أحد ولا يناجي أحد إلا الله عشان كده بتكون هي رحلة اختيارية لذيذة إن المصلي فيها بيرتحل عن كل الحياة اللي حواليه مش موضوع يا جماعة إن هو يقبل إن هو يستحضر صلاة المودع عشان يصلي هو مرعوب لأ صلاة في تمام الحضور عشان تتخيلوا الوضع لو في واحد شفتوه في الطريق ماشي وقاعد امال يحرك ايده كده وراسه ويحرك ايده كده وهو ماشي كده ومفيش حد جنبه بتقولوا عليه ايه تقولوا ان الراجل ده تقريبا حاطط سماعه في ودنه وبيتكلم مع حد في الموبايل صح هي كده تبقى ماشي كده مع جنب واحد تلاقي مره واحده كده قاعد عمال يتكلم ويعلي صوته وبتاع ويحرك ايده كده وبتاع صح فانت بتقول ايه اكيد هو معاه سماعه في ودنه بيتكلم موبايل اتصل بحد بس انت مش شايف ما انت لما هتقول عليه مجنون ولا الكلام ده خطأ ما لما يكون مجنون لما ان الراجل ده متصل بحد أليس كذلك لازم يكون متصل بحد في فارق واضح جدا بين انك تتح- تتحدث لما بتتحدث بكلام وبتستشعر انك بتتحدث مع حد بيظهر هذا على وجهك يظهر على شكلك يظهر على يعني قسمات الوجه حتى على تحرك الفم واللسان فالإنسان اللي داخل يصلي ومفيش أي رد فعل في تأثراته ولا في أي حاجة صعب جدا جرب كده دلوقتي انك بعد اللقاء انك تتصل بالتليفون وتكلم حد وتخلي أسرتك تسجل فيديو المكالمة وتحسب بعد ما تخلص المكالمة كم مرة تغيرت معالم وجهك كم مرة تغيرت نبرة صوتك طريقة الحديث في المكالمة حاسين ان هيكون الريتم واحد ولا في تغير حصل لو في واحد بيتكلم مكالمة هل حاسين ان هو حاجة ثابتة ولا الاصل ان هيحصل فيه تغير ملامحنا بتتغير كلامنا ونبرة صوتنا آه، ربما حركات الايد وضع الجسم ما بين اخذ ورد طلب الحاح في الطلب امل خيبة احتجاج دهشة قبول رفض عتاب حذر رجاء توسل كل الحاجات دي كلها بتلاقي تلاقي الحاجات دي كلها ليها اثر فانت قاعد عمال تقرا وتتفاعل وتناجي الله سبحانه وتعالى الا تستحضر كل هذا الامر يعني بالله عليك جرب كده انك تقول وتعدي الكلام ده على قلبك لان يعني لازم يا جماعه لغه القلب قبل لغه اللسان ولا بد من لسان الروح قبل لسان الجسد فجرب انك تردد الدعاء النبوي اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي يقول النبي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدل مكان أبدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن بالله عليك كيف ستخاطبه كيف تخاطبه وكيف تكون وقفتك وانت, وانت واقف ملامح وشك عاملة ازاي وضع راسك هيكون عامل ازاي طبقات صوتك وانت بتتلون مع الكلمات ونغمة الخطاب بتاعك بتاعك بيتغير وانت قاعد تمارس هذا الدعاء وانت بتقول شوف سبحان هل حاسس انك فعلا حاسس انك مذلول وانك منكسر تقول له انا عبد وابن عبد وابن امه انا عريق نسبي عريق في الافتقار انا مش شايف نفسي فقاعد تشوف سبحان الله تحس ان راسك قاعده تتطأطأ قاعد تطأطئ راسك كده وتنكسر وانت قاعد تؤكد ان مصيرك وان ناصيتك بيد الله سبحانه وتعالى تحس ان في استعطاف في رجاء في امل في بريق في عينك وملامح وجهك وتقاسيم جسدك وانت بقى في النهايه كده تحس انك بتبدا زي ما يكون النتيجه بدات تظهر فتحس ان في بدات تشعر كده ان في سرور خفيف وانت بتقول له ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني سبحان الله فالانسان وهو بيقرأ لابد أنه ينتبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد ارجع فصلي فإنك لم تصلي أنت ما صليتش حبيبي ارجع فين الصلاة دي ارجع فصلي فإنك لم تصلي يا ترى وهل ترى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صلاتي وصلاتك سيقول لنا ارجع فصلي فإنك لم تصلي وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم منتبه وبيتابع أحد أصحابه ويشوفه هو بيصلي سبحان الله وشوفوا قد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب منك إنك حتى لو أنت مش حافظ قرآن في جو معين في حركة الصلاة لازم يتم يقول إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأه وإن لم يكن معك قرآن أنا مش حافظ قرآن ولسه مسلم جديد وما أعرفش أي حاجة فاحمد الله وهلله وكبره فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن ثم ارفع رأسك فاعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم ارفع رأسك فاعتدل كل ده ليه الحديث بيركز جدا على هيئتك قبل ما يقول لك اللسان يركز على الحركات قبل الكلمات ليه مش احنا نتربى ان ضروري ناخد بالنا ان دي لحظة اتصال بالله سبحانه وتعالى حتى وان خلت من الكلمات عشان كده يا جماعة أن تتكلم لحظة بقلبك من غير كلمات بلسانك أفضل وأجل وأعظم من أن تتكلم ظهرا بكلمات من غير قلب المراد حضور القلب والعقل فإن فاتك حضور قلبك فإياك إياك ألا يحضر عقلك على الأقل العقل يكون حاضر يكون عارف أنت قلت إيه عشان كده يا جماعة لحظات الزمن ده مهم جدا اوعى تكون فاكر ان وقت الصلاة هو الوقت الحقيقي بتاع الأربع ركعات الركعة بتاخد دقيقة دقيقة ونص يبقى كده ايه عندنا دقيقة ونص في أربعة بنتكلم في ست دقايق لا لا لا لا لا لا لا الصلاة أعمق من كده بكتير يا جماعة في لحظات صمت ما بتتحسبش اللي بتفصل بين آية وآية النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت أحيانا وهو يتلو لماذا هذه هذه السكتات عارفين ولا يعني ايه لان ده يعني تقريب الامر يعني عارفين الواحد عم عاوز يشوف جوده العسل ده واحد عاوز يشوف جوده العسل اشترى عسل عاوز يشوف جودته بيعمل ايه قاعد يقلب العسل في الفم صح ليتاكد من جودته اليس كذلك هناك اقوام هم يقرؤون القران يتعاملون مع القران كالتمره قاعد بيقيم الليل ولا ساجد سبحان ربي الاعلى وقاعد يقول خضع لك أنفه وهو بيقول الكلام ده قاعد يتذوق الكلمات وقاعد يقلبها زي ما بيقلب واحد منا العسل في فمه عشان يتأكد من حلاوته ومن جودته كانوا يقل كانوا يقرأ يقول لك إذا أردت أن بشر الحافي كان يقول لك إذا أردت أن تستمتع بالتلاوة أو السري فقط لا أذكر أيهما المهم يعني كان يقول إذا أردت أن تتذوق من الآية فكررها كما تكرر وتمرر التمرة فكلما مضغتها كلما شعرت بحلاوتها يا سلام الكلام ده سهل اللي احنا نقوله سهل نكتبه تويتة كده لكن يا جماعة صعب قوي قوي قوي ان القلب يستمتع بيه امتى المستمتع امتى نستمتع لما نفهم ان المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ان كل واحد ياخد باله وهو بينتبه بالله عليك تصور تخيل نفسك وانت بتسلم على صديق ليك وتمدحه بعد ما سلمت وبعد ما تأكد على حبك ليه كل ده في نفس واحد وبسرعة رهيبة ماذا سيقول عنك هيقول لك ايه ممكن يقول لك ايه لو دخلت كده عليه سلمت عليه مدحته اثنيت عليه قلت له بحبك قوي وبتاع ورحت سايبه بسرعه كل ده في نفس واحد حاجة كده خاطفة هيقول عليك إيه؟ ماذا سيقول عنك هل سيصدق كلمة مما قلت أوليس أحيانا بعضنا يفعل هذا في الصلاة يقرأ التحيات لله بطريقة معينة وسبحان ربي الأعلى بطريقة معينة والتنقلات وهو قاعد يقول الله أكبر بطريقة معينة لماذا نفعل هذا؟ مع الله سبحانه وتعالى ليه ليه في بعضنا ممكن يقع في الحاجات دي ويتكلم بالطريقة دي مش في ناس ممكن تعمل كده تعرفين أحد الأسباب اللي, اللي في اللاوعي الخفية اللي عامله لنا الإشكال ده العادة والألفة خلاص عشان كده أحد الإخوة بيحكي موقف حصل معاه في سنة 81 1981 يعني تقريبا بنتكلم في 37 سنة تقريبا أو أكتر قليلا 39 مهم يعني بيتكلم بيقول إن الموقف ده حصل معاه إن هو جاله تعيين في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عشان يدرس فيها فبيحكي بيقول سبحان الله ودي كانت المرة الأولى اللي أنا هأزور فيها المسجد النبوي وأزور فيها المسجد الحرام عجل الله لنا ولكم بزيارته فبعد يقول بقى أي لقاء سيكون هذا صلى الله عليك يا رسول الله بيقول يعني المهم لما حطت بنا الطائرة في مطار المدينة وفتح باب الخروج واصطف الركاب للمغادرة في صف طويل وجاء دوري وضعت قدمي الأولى على بوابة الطائرة شعرت وكأن بابا من جهنم قد انفتح علي ما هو مش واخد على الحرف ده سبحان الله بقول حبيت اللي أنا أرجع لكن الصف اللي ورا مش قادر يمنعني فسبحان الله اندفعت وكملت معاهم يقول وكل عزائي أنني سأبرد قلبي بعد قليل برؤية مسجد حبيبي بيقول يعني الحر ده سبحان الله نفسي قالت لي يا عم هتتبرد دلوقتي اصبر سبحان الله في ناس بتبقى عايشه المعاني دي اه في ناس عايشه المعاني دي اللي خايف واللي عايش على قلبه وليه رساله بيكون عنده المعاني دي فبيقول وكل عزائي انني سابرد قلبي بعد قليل برؤيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيحكي بقى في كلام طويل لكن هو في كلمه قالها انا عاوز اقف معاها كتير يعني بيقول كان احد اساتذتي أساتذتي الفضلاء كان واحد من إخوانه يعني مستنيه عشان ياخده وياخد أسرته ويقول فبيقول له إيه بيقول مجرد ما ركبت معاه السيارة قلت له ضروري أول ما نمر على مسجد النبي لابد أن تخبرني وتشير إلي ده انت بس دلني على الايه اول ما اشوف المآذن بتاعة المسجد الله يبارك لك شاور لي هذه اللحظة أنا انتظر أنتظرها من إيه؟ من سنوات وقولوا إحنا ماشيين كل كنت كلما لاحت لي من بعيد بعض المآذن سألت صديقي أهذه مآذن المسجد النبوي يقول لا ليس بعد ويتكرر السؤال ويتكرر الجواب نفسه حتى خجلت من إلحاحي بدأت أتضايق يعني ده أنا كل شوية أسأل يعني فيقول فسكت بصبر شديد لما يقرب من عشر دقائق ثم بدأت أشعر بأن الأمر قد طال فسألته أما زالت أمامنا مسافة طويلة لنرى مآذن المسجد النبوي فقال المسجد النبوي هو لقد فتناه من زمان قال هكذا أجابني بشيء من اللامبالاة بل بكل اللامبالاة كانت صدمة كبيرة كبيرة لي لا تقل عن صدمة لفحة النار التي استقبلتني عند مخرج الطائرة ثم قلت لنفسي انتبه ركزوا بقى عشان ده السر اللي خلاني أحكي القصة دي انتبه أهذا ما تفعله الألفة بالإنسان؟ أهكذا تجرده من الإحساس بعظمة المكان وصاحب المكان اللفظ اللي جاي ده يدفع فيه فلوس قال فيفقد مع السنين عذرية النظرة الأولى يا سلام عذرية النظرة الأولى لا أريد أن أفقد تلك العذرية ووعدت نفسي بأن أنظر دائما إلى المسجد العظيم وإلى المقام العظيم وإلى صاحب المقام العظيم بتلك العين الأولى سبحان الله وده تخليك تفهم فقه عمر كان أحيانا بعد الحج بفترة كده في نهاية ذو الحجة يمنع الناس تقعد حوالين البيت اللي جاي من سفر ليه حتى لا يألفوا البيت عشان ما يكونش أوله تكلف وآخره إيه تألف وفي النهاية التكلف مع الزمن يصير إلى تألف وده عادي جميل لكن الخطر الاعتياد والألفة الصلاة ما بتتحول لعمل روتيني ونبدأ نردد ما نردد ونؤدي من الحركات ما نؤدي ونحن غير واعيين بخطورة وعمق وأثر الكلمات اللي احنا بنقولها يبقى احنا فقدنا العذرية الأولى لازم تبقى واخد بالك انك ما تفقدش دايما النظرة الأولى انت اشتريت بيت لأنه أعجبك فبلاش تفقد الإعجاب ده بعد حين احتفظ به وكأنك اشتريته هذه الساعة انت تزوجت فلانة لأنك وجدت في تلك المرأة ذلك الرجل الإنسان الذي يسندك ويساعدك صح؟ فما تضيعش ليه اللحظة دي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة ممكن بقى ما تنشغلوش بالكتابة ولا تنشغلوا بالبحث عن الحديث ده ولا تنشغلوا بأي حاجة ولكن تنشغلوا بإجابة السؤال ده بس بس أنت حضرتك حاسس إنك دخلت القايمة اللي وقعت في الحديث ده ولا لأ هل أنت وصلت للزمن ده ولا لأ أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة حدثني عن نفسك لا عن غيرك لا تقل لي أعرف إنسانا خاشعا لا قل لي أنا حدثني عن نفسي كل واحد منا يسأل نفسه السؤال ده حضرتك وصلت للنقطة دي ولا لسه أنت من الناس اللي رفع منهم الخشوع ولا لسه ويا ترى رفع تماما ولا رفع نص ونص ولا رفع التلت ولا الربع تقريبا في الأسبوع كم ركعة بتلاقي نفسك أنا مش هقدر أقول كم فرض لأن أنا عارف حالنا عامل إزاي كم ركعة بتحس إن قلبك بيجي معه تقدر تحسب في الأسبوع تقريبا كم ركعة أنا أخايف في اللي أنا أقول في الشهر كم ركعة وخايف اللي أنا ما جبش أعداد تعدي الصوابع العشر أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا يا رب سلم سلم هنقدر نرجع هل في سبيل للعودة عشان نلحق ونرجع تاني نكون من فريق الخاشعين لأن يا جماعة الصلاة تقيلة الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين يا جماعة لن ولم يصل أحد إلى درجة أرحنا بها إلا وهو بعيد عن هذه القيمة قيمة المرفوع عنهم أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع عشان كده أنس كان بيبكي مرة في يوم من الأيام قاعد مع نفسه كده وقاعد أمال يبكي فواحد بيقول له إيه يعني إيه اللي مزعلك يا أبا حمزة قال ولما لا أبكي ولم أعد أرى شيئا تركت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعتموها ولا ما عدتش شايف أي حاجة إلا الصلاة واديها ضاعت ده أيام مين؟ أيام أنس بن مالك عشان كده يا جماعة الصلاة صلة يا جماعة الصلاة هي صلة صلة بين مين ومين بين حضرتك والمحل صح وبين حضرتك والامتحانات وبين حضرتك والشهادة وبين حضرتك والمطبخ وبين حضرتك وزوجتك هي صلة صح بين الاثنين دول لا طبعا طيب ليه انت مشغول دايما في الصلاة بالحاجات دي الصلاة صلة أيوة بين مين ومين طب ليه بتدخل طرف ثالث وليه مصمم يكون موجود ليه بتدخل كمان أحيانا بيكون طرف تافه من أمور الدنيا هتاخد منهم إيه؟ هتاخد من الناس إيه يعني؟ هيعطوك الدنيا اللي أنت قاعد مشغول بيهم دول إذا أعطوك في هذه الدنيا ما شئت من غنى ومال وجاه أعطاك الله متعة الإحساس بغنى النعيم الآخرة الخالد لو منحوك أعلى منصب دنيوي رفيع في الآخر هو زائل لكن علاقتك وصلتك بالله في الصلاة يمنحك الله اليقين والطمأنينة ثم إنك آيل إلى منصب أعظم بكثير ودائم هناك في الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله هيمنحوك إيه؟ يمنحوك منزل سكن آيل إلى اندثار يمنحك الله السكن والطمأنينة في الأرض وبيتا أبديا من السعادة والسلام من نعيم السماء هيمنحوك إيه اللي أنت بتفكر فيهم متعة الجسد السريعة الفانية يمنحك الله متعة الروح وحلاوة الإيمان هل يعدلها متعة؟ هيمنحوك إيه في الدنيا؟ طاقة يمنحك الله طاقة النعيم والاستسلام إليه مهما استفدت منهم ومهما حلقت معهم لن تجد أجنحة تجعلك تحلق بروحك لتتجاوز السماوات والأفلاك مثل الذي تجدها في مثل الصلاة النبي تلا ذات يوم قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ثم قال يقول ابن آدم يقول الله ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك طب أنا مش فاضي ومش فاضي أصلي ومش فاضي للكلام دوت وإلا تفعل ملأت صدرك هديك برضه ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك مهما كانت معاك من سيارات وسكن وعمارات وشهادات وأموال دايما حاسس انك فقير وان في احسن منك وان الناس كلها سابقاكوا عارفين انتوا الشباب اللي دايما يقولوا لباباهم ومامتهم ايه انتوا حاسين ان احنا عايشين امال فلان ده يبقى ايه وفلان يبقى ايه ايه اللي حصل للشباب دول لم اسد فقرك اوعى تجاوب عليهم اللي زي دول ما ينفعش تجاوب عليهم دول بس ترى المحرك لهذا اللسان ما الذي جعل هذا اللسان ينطق بهذا الذي جعل اللسان ينطق الذي جعل اللسان ينطق بهذا لم أسد فقرك فقرك مش هيتسد لأن كل ما جسدك يحتاج أنت تغذيه من مغذيات الجسد لكن عما روحك تحتاج وتغذيها مغذيات الجسد إزاي يا حاج إزاي ابنك الرضيع قاعد امال يصرخ تديله خشب تقول له هاكلك خشب وشويه طين مش هيسكت هيصرخ اكتر واكتر واكتر وهيبقى انه حاسس ان في حاجه فائدها من تقرب الى الله شبرا تقرب اليه ذراعا ومن تقرب اليه ذراعا تقرب اليه باعا ومن اقبل الى الله ماشيا اقبل اليه مهرولا والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل يا جماعة هو إيه الخشوع يقول لك خشع النبات يعني خلاص بقى في إيه انكسار خشع الجدار يعني استوى على الأرض يعني بقى خشوع إنك ما تشوفش نفسك إنك تستكين كده إنك تفتقر إنك تتذل لله سبحانه وتعالى إنك تنسى كبريائك إن يكون في إخبات هل عم بتخش الصلاة بتحس إن روحك اتخفضت الجناح بتاعك اللي قاعد عمال تهفف بيه في الدنيا ده سكن وهبطت بكبريائك كده الى الارض ولا هبط بجسمك بس وروحك عالقة بشموخ وكبر فوق أبراج الدنيا الواهية الغطرسة لسه ما نزلتش الأنانية الحسد الطمع الحرص البغض الغضب الغل سوء الظن فساد النية كل ده امتى هينكسر كل ده وانت ساجد هو معاك لا عشان كده ضروري ان احنا نعيد تاني النظر في اما نيجي نتكلم عن الصلاة يا جماعة في المعاني ديت احنا بنقرأها وبنقولها عشان نستمتع سمعنا واستمتعنا طب وامتى هيجي قطعنا هل هتيجي اتكلمنا عن الاذان اخبارك ايه مع الاذان بتضيع الو... بتضيع المقام والوسيله ولا مش بتضيعهم بتضيعهم وانت بتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه في نهايه الاذان كل اذان ولا بتنسى اخبار الوضوء ايه معاك استحضرت المعاني اللي احنا كنا بنتكلم فيها ولا لا الخطوات وانت طالع من الوضوء الى مكان الصلاه بتستحضر كل خطوه على ما ترتفع وتتخفف من الاوزار حتى يرفع الله ذكرك لأن الله إذا وضع الوزر رفع الذكر الحاجات دي استحضرتها ولا بتنسى سمعنا واستمتعنا الحاجات دي لازم تراجع وتشوفها من أول وجديد من الحاجات اللي هتساعدنا جدا جدا في سلسلة الصلاة إن احنا يا جماعة نقبل على الكلمات كأنها أول مرة تمر علينا يعني وانت بتقرأ الفاتحة عما تقول الحمد لله رب العالمين انت ما بتقولش الحمد لله اللي انت عارفها امال بقول ايه انت بتقول الحمد لله رب العالمين كانك تستحضر ان هناك من انقذك للتو من حادث خطير كاد ان يهلكك فبتقول له شكرا انت انقذتني انا كنت هضيع معروفك ده كبير قوي قوي قوي كرمك العميم ده أنا لن أنساه لك أبدا ولله المثل الأعلى فأنت بتقول الحمد لله رب العالمين إن سابق السابق واقفة دلوقتي ورفع إيدك وحطها على صدرك وبتقوليها وفي ناس في العنايات يتمنوا إن يرجعوا تاني ويقفوا الوقفة اللي أنت واقفاها فبتقولي الحمد لله رب العالمين بنات كتير في نفس سنك بشعرها ومش عاوزين يصلوا وانت النهاردة بترفع ايدك وتقولي الحمد لله رب العالمين وانت ها وانت قاعدة وتوصلي إياك نعبد وإياك نستعين كأنك بتستحضري إنك ضايعة وخلاص هتغرقي وشايفة من بعيد في سفينة معدية وقاعدة بتقول النجدة النجدة العون العون أرجوك ألقوا لي حبالا أنا سأغرق أكاد أغرق إياك نستعين وإياك نستعين أنا مش هعرف أصلي إلا لو أعنتني أنا مش هعرف أبر أمي إلا لو أعنتني أنا لن أستطيع أن أعبدك إلا لو أعنتني أنا لن أستطيع أن أحفظ قلبي وعرضي إلا إذا أعنتني وإياك نستعين عما بتقرأ الحاجات دي كده مختلفة التحيات لله شوف كده وانت بتقول التحيات لله يا قاعد تثني على الله سبحانه وتعالى شوف سبحان الله لما ابن الجوزي بيقول لك لازم تدخل كده على الله كما دخل إخوة يوسف ولله المثل الأعلى على يوسف قالوا له مسنا الضر سنة وأهلنا الضر يقولوا احنا خلاص ضايعين والضر مبهدلنا واحنا مش جايبين حاجة والله ما بنعمل حاجة حتى شوية الدعوة اللي احنا بنبذلها ديت وشوية الأموال جئنا ببضاعة مزجاة دي لا تليق بك أيها العزيز تصدق علينا ادينا أي حاجة فلازم تدخل بالمعنى ده سبحان الله فالواحد لما يستحضر الحاجات ديت يلاقي بقى ان هو فعلا لا يا جماعة دخل قصر الصلاة مش دخل بيت الصلاة لا لا العد قوي قوي قوي عشان كده مهم ان احنا نسأل انفسنا ما نقولش لابني صليت السنة لازم بقى نعدي المرحلة دي ونبدأ نرتقي امتى هنقول له كيف صليت السنة متى سنسأل عن الكيف ونترك السؤال عن الكم امتى هنقول له ها صليت الفجر ازاي يا صليت الفجر ازاي ايه ايه السؤال ده صليته ازاي زي الناس قمت كده وصليت ركعتين يا ابني ليست عن هذا أسألك كيف صليت الفرض كيف صليت ما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي لما يرتقي الشعور بينا إلى مستوى نحس معاه إن الصلاة حق أكثر منه واجب وإن هي متعة أكثر منها عبء هنقول أرحنا بها يا بلال عارفين عم تركيا تركبوا الطيارة تلاقوا كده في تعليمات المضيف يبدأ يقولها والمضيفة يبدأ يقول لك تعليمات بتاعة الطيارة من إطفاء أول حاجة هو بيطفي الأنوار بحيث إن الطائرة تاخد أكبر قدر من الطاقة للإقلاع وتعليمات بقى بالتوقف عن استعمال أي أجهزة لاسلكية والهواتف النقالة والكلام ده كله ليه عشان ما فيش حاجة يحصل ايه تشويش وتأثير على الاتصالات اللي بين اللي الطائرة وأجهزة المطار وغيره وربط الحزام وتجنب عشان ما يحصلش أي اهتزاز كل ده ليه عشان رحلة جوية عادية من الأرض إلى الأرض ترتفع بعض الايه الكيلومترات طيب أي أجهزة محتاجين اللي احنا نعطلها أثناء امتطاء طائرة الصلاة اللي هترتحل بينا للسماء هتعطل ايه ايه الجهاز اللي انك محتاج توقفه ايه الطاقة اللي انت محتاج انك تستحضرها عشان تنطلق ايه حزام الامان اللي هتاخده عشان عملية الانطلاق دي يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتاط لأي حاجة تشوش على الصلاة أول حاجة كان يوصينا بالسواك قبل كل صلاة ليه؟ أول حاجة تطهير للفم لكلام الرب جل وعلا ومناجاته حاسة الذوق دي مهمة عشان ما تعقش رحل رحلتك أي يكون متبقي أثار طعامة ولا كده عشان قال لك إيه مطهرة للفم مرضاة للرب لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ويقول لك بص الله يكرمك بقى انت كده لو ايه لو في عشاء وبتاع لا لا سيب الايه كل الاول وبعدين نصلي اذا وضع وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاه فابداوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه حتى يفرغ منه لا لا كل الاول ليه مش عاوزين الجوع ولا حاسة حاسة الشم بقى وقاعد شمم الأكل من بعيد وبتاع وقاعد تلتقط روائح الطعام دي تشتتك لا لا لا لا لا لا مش عاوزين حاجة تشغلك خالص عاوز أدخل حمام سمعت النبي يقول عائشة رضي الله عنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ليه الكلام ده كله نريدك أن تأتي بلا قيد نريد أن تترك الغصن لتحلق مش عاوزين مش عاوزينك جاي مرتبط بحاجة عاوزينك جاي منفك من كل شيء عشان كده كل الاحتياطات الممكنة قبل الصلاة لابد ان احنا نعملها اللي تحمي أبصارنا وأسماعنا كل الحواس لازم تتأكد إن المكان جاهز ألا يصرفك وألا يشغلك عن أي حاجة حتى سجادة الصلاة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدقق في السجادة النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وعليه نمرة له شملة كده بردة من صوف بس عليها خيوط كده وإيه شوية خطوط كده فقال الرجل من أصحابه أعطني نمرتك وخذ نمرتي فقال يا رسول الله نمرتك أجود من نمرتي قال أجل ولكن فيها خيط أحمر فخشيت أن أنظر إليها فتفتني عن صلاتي هو بيقول له أنا عندي درجة عالية ربما ما تكونش عندك أنت الحاجة دي تشتتني إسناده إيه حسن الشيخ شعيب الأرنوط قال إسناده حسن لكن في الحديث في البخاري بقى الأصرح أشد صراحة صلى في خميصة صلى الله عليه وسلم كساء من إيه من صوف يعني ليه أعلام عليه خيوط فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم هو كان اداله هدية رجعوها له فإنها ألهتني ألهتني شوفوا كلمة ألهتني دي ألهتني آنفا عن صلاتي الله الله الله سيدة عائشة تقول كان كرام ستر يعني كرام ثوب رقيق يعني لعائشة سترت به جانب بيتها جاي كده زي زي ستارة كده يعني حائط في الغرفة حطت فقال النبي أميطي يعني أزيحي عنا قرامك هذا معلش بس شيل الستارة ديت من قدامي كده فإنها لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي يا رب لا يريد شيئا من حواسه أن ينشغل عن هذا الأقبال عرفتوا ليه كان بيقول أرحنا كانش يحب إن في أي حاجة تشتت صلى الله عليه وسلم لا مفيش حاجة تشتتني خالص فعشان كده ما أجمل إن الإنسان يخصص حتة في بيته مهما كانت صغيرة بعيدة بقى عن روائح الطبخ في البيت حسب الاستطاعة والكلام ده أمر النبي ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب سيدة عائشة بتقول لنا كده إن النبي أمر إن الواحد يعمل إيه مسجد صغير كده في بيته طيب ظروف البيوت دلوقتي صعبة إحنا يا دوب بيوتنا بالعافية تكاد تسعنا طب نعمل إيه حاول قدر الإمكان إنك تعطل كل ما يشتتك على سبيل المثال عطل أجهزة الهاتف كلها عند الصلاة حتى الأرضي لأن رنين الهاتف وأنت في منتصف الصلاة سيخرب عليك هذه الخلوة الرائعة والفريدة التي بينك وبينه يقطع سلسلة الاتصال وتلاقي بقى أول ما يجي إيه أول ما تصلي والرنة تبدأ يا ترى مين اللي بيتصل آه يمكن الدليفري امم صحيح يبقى الأكل تحت آه يبقى سبحان الله ده هو اللي كان بيضرب الجرس يمكن ده لا لا ده, ده, ده بتاع الفاتورة ده بتاع الكهرباء يمكن بنت خالتي يمكن أمي إيه طب هو عاوز ايه دلوقتي طب اللي بيتصل ده ايه ويلاقي نفسه ايه يلاقي نفسه بيقول الاذكار ده نقلها طبعا لان اللي بيبقى بالطريقه دي اول ما بيسلم بيسلم السلام الاولاني اليمين والتاني وهو رايح للموبايل فايه صلاه هذه ندخل الصلاه وفي الرؤوس كل هذه الكتل المتشابكه من ملهيات الحياه ثم نيجي نقول الصلاه فين شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلين منكم اولو الاحلام والنهى اللي يصلي ورايا الناس اللي ايه يعني ايه اللي عنده علم أعلى والكلام ده ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم المهم في الآخر يقول لهم ايه ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم يعني ايه يعني مش تبعدوا عن بعض والقدم في القدم لأن الحاجة البسيطة في الصف دي ممكن تأدي في القلب شوفوا يقول لهم وإياكم وهيشات الأسواق أي ما يهوش في ذاكرتكم في الصلاة من زي البيع والصلاة وارتفاع الأصوات والصخب والكلام ده لا لا لا لا لا. عاوزين نصلي هنصلي صح عشان كده أبو الدرداء بيقول إيه من فقه المرء إقباله على حاجته أي إنجازه ليها حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ داخل رايق وعلى مثل هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسا وعشرين الهدف من ده إيه؟ إنك يا جماعة عندي خلوة أنا راجل عاوز أركز عشان كده يا جماعة ينفع وانت واقف قدامه حد بتحبه راجل الأبهة الدكتور في الجامعة وانت داخل مقابلة كده قاعد عمال تتاوب ينفع؟ ينفع قاعد عمال تتاوب كده وتتثاءب قدامه يقول عليك ايه؟ لو دخلت كده لدكتور الجامعة وقاعد جنبه مثلا الدكتور بتاع الجامعة وقاعد جنبه بقى ايه كمان لجنة منتدبة من بره ومعاها عميد الجامعة قاعد وانت داخل المقابلة وقاعد عمال تتاوب يتقال عليك ايه؟ ايه اللي هيتقال عليك؟ يقول عليك ما شاء الله منتبه ما شاء الله كويس ما شاء الله ايه الانتباه ده ولا هيقولوا الإنسان ده مستخف بهذا الكلام هيقولوا مستخف الإنسان ده مش مركز ممكن هيقولوا مستهتر صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليقزم ما استطاع يحاول يكتم على قد ما يقدر على قد ما يقدر يكتم ليه؟ لأن خلاص عيب عيب أنت واقف فين هو ده المكان ده اللي ينفع تعمل فيه الكلام ده أنت يا أخي بترجي ترفع إيدك تقول الله أكبر صوابعك باصة للسماء وكفك باصص للقبلة وظهرك مدي للدنيا يعني الدنيا خلصانة بقى ودع كأنك تودع الدنيا شعور المودع يا جماعة هو المودع ده مودع لدنيا مقبل على آخره هو عاوز ايه بقى ايه اللي شغله بقى ويبدا بقى يعيش في رحله الاقلاع والارتفاع عشان ينطلق عن من ايه بيبعد عن سطح الارض ويدخل في مرحله الموت اللا ارادي الموت الارادي عفوا الموت الاختياري ان هو بقى خلاص صلاه مودع يسمع من حوله ولا يتفاعل معهم لانه في صله مختلفه في صله يعني صله المعراج ان شاء الله المرة القادمة نبدأ نتكلم وندخل مع بعض أكثر ونبدأ بقى نصلي بقى كل ده حوالين الصلاة احنا لسه ما دخلناش الصلاة لسه ما رفعناش ايدينا وقلنا الله أكبر لكن هذه المفاهيم مهمة تحرك وتشوق فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بالصلاة وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته